إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرهم أن يقدموا لكم المجموعة الأولى من هذه السلسلة العلمية المباركة الشرح النفيس لاختصار علوم الحديث وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني والآن مع الشريط السابع من هذه المجموعة
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فنواصل ان شاء الله تعالى الكلام في بحث الشاذ وقد رايت الا اقطع الكلام في هذا الباب حتى يفهم هذا البحث فهما جيدا لان تقطيع البحث او تباعد ما بين الكلام يضيع ثمره البحث كله فكنا ذكرنا في المرة الماضية أن الحديث الشاذ له ثلاثة تعريفات عند أهل العلم التعريف الأول تعريف الإمام الشافعي ومعه جماعة من أهل الحجاز قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ هو ألا يروي الراوي ما يرويه غيره ولكن الشاذ أن يروي الراوي إيه مخالفا غيره والتعريف الثاني تعريف الحاكم النيسابوري وهو من انفرد به ثقة وليس له أصل متابع وفرق الحاكم بين الشاذ والمعلل بإيه ذكرنا هذا الكلام في المرة الماضية نعم آه الحاكم قال إن الحديث المعلل له علة معروفة ونحن ما قلنا إنه معلل إلا بعد ظهور علته أما الشاذ فلا يكاد المرء يرى له علم ولذلك كان الشاذ أدق وأعوص من الحديث المعلم التعريف الثالث وهو تعريف مين تعريف أبي يعلى الخليلي ده صاحب الإيه صاحب الإرشاد والمسند هو أبو يعلى صاحب المسند ها أبو يعلى الموصلي صاحب المسند أعلى طبقة وهو اسمه أحمد بن علي بن المثنى من مشايخ ابن حبان وأدرك جل مشايخ الأئمة الستة يعني اشترك مع الأئمة الستة في جل مشايخهم ومسنده مطبوع في ثلاثة عشر مجلدا إنما أبو يعلى الخليلي ده متأخر وتتلمذ على الحاكم النيسابوري يعني الحاكم هو أحد مشايخ إيه؟ أحد مشايخ أبي يعلى الخليل في حين أن الحاكم لم يدرك أبا يعلى الموصلي خلاص واضح الفرق؟ طيب أبو يعلى الخليل يقول الشاذ هو من فرد به أي راو كان ثقة كان أو غير ثقة فإن كان غير ثقة فحديثه مطروح مردود وإن كان ثقة فيتوقف فيه يعني كأن إيه المسألة صارت قريبة من بعضها كأن الشاذ إيه يعني على رأي أبي يعلى الخليلي لا ينتفع به مطلقا لأنه إذا توقف في رواية الراوي يبقى كأنه ردها صح هو أنت لما تتوقف في إسلام المرء كأنك رددت عليه إسلام إذا توقفت في إسلام يبقى عندنا ثلاث تعريفات أوسع تعريف فيهم وبعدين وبعدين الشافعي يبقى أضيق تعريف في المسألة كلها وتعريف الإمام الشافعي رحمه الله لكن الشافعي رحمه الله بنى تعريفه على جزئية مهمة جدا وهي المخالفة المخالفة عشان كده احنا المرة الماضية قلنا ايه لابد ان احنا نعرف ما هي المخالفة التي يعنيها الشافعي لأن في مخالفة مقبولة ومخالفة مردودة المخالفة المقبولة احنا سميناها مخالفة ايه تنوع بمعنى ان ممكن يكون الحديث ورد على الوجهين معا المخالفة المردودة اللي هي صد رد ما ينفعش فيها غير الايه الترجيح يبقى خلاف التنوع الاثنين صح لانفكاك الجهة خلاف التضاد لا يصلح فيه إلا الترجيح في واحد من الاثنين غلط في واحد من الاثنين غلط ولكن كما قلت لكم في المرة الماضية البحث الكلام في الشاذ كلام دقيق ولا يكاد المرء يقف فيه على علم ودي صعوبة هذا البحث صعوبة البحث يعني مثلا الطحاوي في مشكل آثار والحاكم والدار قطني رووا عن أبي عاصم النبيل عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء واكتفى ابن أبي حاتم بهذا القدر من الحديث مع أن الذي يعنيه أبو حاتم فيما يأتي القدر الذي حذفه ابنه من الحديث وأصل تتمة الحديث إيه؟ إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا خلاص هذا المتن متفق عليه وحتى من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوع من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين قطعا لكن القدر الذي يعنيه أبو حاتم الرازي هو والهر مثل ذلك والهر مثل الهر ايه القط طب إذا الكلب ولغ في الإناء هنغسله سبع مرات إحداهن بالتراب طب إذا الهر ولغ في الإناء إيه حكمه هل يأخذ حكم الكلب الرواية دي بتقول كده والهر مثل ذلك في رواية والهر مرة واحدة فأبو حاتم قال بقى في العلل قال أخطأ فيه أبو عاصم حدثنا عنه عمرو بن علي طيب ايه وجه الخطا عند ابي حاتم قال حدثنا ابو نعيم اللي هو ايه الفضل بن دكين حدثنا ابو نعيم عن قره عن محمد قال اذا ولغ الكلب ايه اللي حصل في الاسنادين حد يرفع يده ها فمرسل يعني حديث ابي عاصم النبيل موصول مش كده وحديث أبي نعيم الأصبهاني أو حديث أبي نعيم الفضل بن دكين صار مرسلا صار عن محمد بن سيرين قوله يبقى مقطوع يبقى إيه؟ مقطوع تعرفين المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما نسب إلى الصحابي والمقطوع ما نسب إلى التابعي فأي تابعي يقول يقول قولا يبقى اسمه مقطوع أي صحابي يقول قولا يبقى اسمه إيه موقوف أي قول ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه يبقى مرفوع خلاص ده اصطلاح عند أهل الحديث إذا الفرق بينهم الاثنين أن أبا عاصم النبيل رفع الحديث ووصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بينما أبو نعيم الفضل بن كين وقف به عند محمد بن سيرين وجعله من قوله أبو حاتم رجح كلام أبي نعيم طب إحنا نعمل موازنة ما بين أبي نعيم الفضل بن دكين وما بين أبي عاصم النبيل تفتح ترجمة أبي عاصم النبيل ترى العلماء أثنوا عليه وكلهم وثقه ونسبوه إلى الفقه ونسبوا فعاله إلى النبل والمروءة عشان كده سموه النبيل هو كنيته أبو عاصم إنما النبيل ليها أكثر من سبب ليه لقبوه بالنبيل مرة قالوا إن هو كان ابن جريج كان جالس في مجلس ابن جريج في البصرة فصرخ صارخ جاء الفيل تعرف الفيل بقى لما يمشي فرجة بالنسبة للناس دول فالمهم اللي في المجلس طلعوا يتفرجوا على الفيل ما عدا ايه ابي عاصم النبيل فقال له ابن جريج الا تخرج فتنظر قال ما اجد منك عوضا قال له انت نبيل فقيل له ايه النبيل وقالوا مرة إن شعبة حلف ألا يحدث أصحاب الحديث شهرا فعلم بذلك أبو عاصم فدخل على شعبة وقال له غلامي العطار حر لوجه الله كفارة يمينك وحدثهم فقالوا أبو عاصم النبيل وقيل إنه نبيل لكبر أنفه تعرف كبر الأنف وارتفاعه دي كانت عند العرب علامة نبل لأن الأنف أعلى ما في الوجه والوجه أشرف ما في الجسم يبقى المفروض أن الأنف أشرف ما في الوجه إطلاقا قاطبة يعني عشان كده يعبر عن كسره بالذل يقول لك أنا جبت مناخيره الأرض ليه مناخيره؟ عشان هي أعلى حاجة في وشه فكل ما أنف يكون كبير وطويل ومالي وشه كده كل ما يكون إيه؟ ما يكون ممدوح عند الايه عند العرب فقالوا انه نبيل لذلك وقد حدثت يعني مفارقة عجيبة بمناسبة أنفه رحمه الله فذكروا أنه لما تزوج فاقترب من امرأته فقالت له نح ركبتك عن وجهي فقال لها إنها ليست بركبة إنها أنف ها وقرأت في كتاب ثواب القرآن لأبي سعيد علي بن محمد الفارسي وهو كتاب مخطوط لم يطبع عن أبي عاصم النبيل قال كنت أتردد على زفر ابن الهذيل أنا وآخر يكنى أبا عاصم يعني هو أبو عاصم والثاني يكنى أبا عاصم أيضا فجئت راكبا حماري وعلي ثياب جياد فطرقت الباب فخرجت الجارية فقالت من قلت أبو عاصم فقال زفر لجاريته هو فلان على أبي عاصم الآخر قالت الجارية لا بل هو أبو عاصم النبيل نبيل ليه؟ لأن الجحش اللي راكبه جحش كويس يعني وفي نفس الوقت لابس هدوم له هندام جيد فشكله كده شكل النبلاء يعني فالجارية من عندها كده قالت له أبو عاصم النبيل فلما دخل أبو عاصم على إيه زفر ابن الهذيل قال إن الجارية قالت إنك أبو عاصم النبيل فأنت أبو عاصم النبيل فطلع عليه بقى كلمة النبيل من ذلك الوقت مجمل ترجمة أبي عاصم أنه في الذروة ثقة كبير أبو نعيم الفضل بن دكين يجري في مجرى أبي عاصم النبيل وقد يسبقه قد يسبقه في متانة الحفظ فهم إيه كفر سيرهان أنت بقى تقف ما أنتش عارف تقول أجي بصف مين بسبب إيه بسبب ثقة كل واحد منهم طب أبو حاتم ليه رجح رواية أبي نعيم لأن غالب الحفاظ ودي بقى ظاهرة معروفة عند النقاد الأوائل لا سيما أبي حاتم الرازي كان يأخذ بالأقل عند الاختلاف يأخذ بالأقل عند الاختلاف مين الأقل فيهم الاثنين أبو عاصم ولا أبو نعيم أبو نعيم طب ليه؟ عشان هو إيه؟ يعني يعني نزل بالإسناد نزل بالإسناد فهذا هو الأقل لأن الذي وصل زاد والذي نقص أقل من الذي زاد فهم يعني في الغالب يعني كانوا بياخذوا بالأقل عند الاختلاف لأن هذا هو المناسب للأحوط أنت دورك بقى كباحث تنظر هل فيه متابع لهذا أو ذاك أم لا فإذا كان هناك متابع لهذا أو ذاك ترجحت كفته فقد وجدت في جزء مخطوط لأبي محمد الجوهري يروي فيه حديث أبي الفضل الزهري جزء جيد يقترب من حوالي 200 حديث وأثر فوجدت أبا الفضل الجوهري يروي هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده وافق مين فيهم وافق أبا عاصم النبي أنت بقى عشان ترجح لازم تنظر إلى الإسناد الذي أتيت به هل هو صحيح أم لا فإحنا عندنا شيخ أبي الفضل الجوهري يحيى بن محمد بن صاعد وده في الذروة ابن صاعد ده كان باقعة في الحفظ وعبد الجبار بن العلاء أحد الثقات من المشهورين بالأخذ عن سفيان ابن عيين وأبو سعيد مولى بني هاشم أحد الثقات الكبار من مشايخ الإمام أحمد خلاص يبقى كده المتابعة إيه؟ المتابعة صحيحة يبقى أنا عندي اثنان رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وواحد خالفهما وجعله مقطوعا على محمد ابن سيرين لما نحب نرجح نرجح مين بقى هنرجح الاثنين نرجح أبا عاصم مع أبي سعيد مولى بن هاشم كلاهما من الثقات الكبار وهما معا يترجحان على أبي نعيم الفضل ابن دكين فإحنا كده خالفنا إماما كبيرا في علم الحديث بس خالفناه بإيه؟ بحجة خالفناه بحجة علم الحديث لا يصلح فيه التقليد ليه العلم الحديث ده يدرب على الاجتهاد بس تكون مجتهد بحق ما تطلعش تلطش في الأئمة وترزع فيهم وتقول ده ليس بمعصوم وهذا من أدراه وهل أحاط بكل شيء علما ونستخدم عبارات المطاطة دي ونرد على العلماء الكبار لا العالم الكبير لا سيما مثل أبي حاتم الرازي البخاري مسلم والناس دول ما تردش عليهم إلا إذا كان في يديك حجة فالجة ما فيش في إيدك حجة تقف لا إيه؟ لأن قولهم مقدم على قولك كانوا يحفظون مئات الألوف من الأسانيد ويستحضرونها استحضار عجيب في الحال وبعدين اختلط الحديث بشحميم ولحميم حتى صار لهم ملكة لا تكاد تخطئ إذا قال لك أخطأ فلان إذا أنت جمعت الطرق تلاقي كلام هذا الإمام كلام صحيح فيبقى احنا إذا خالفنا لابد أن نبدي إيه؟ لابد أن نبدي حجة في المخالفة خلاص كده؟ فأنا ضربت يعني المثل زي ده هو مثل فيه شيء من الغموض لأدلل أيضا على أن بحث الشاذ يستعصي على الأذكياء يستعصي على الأذكياء وأحيانا تقصر عبارته عن إثبات حجته إنما هذا شيء يجده في صدره يعني إحنا المرة اللي فاتت آه لما قلنا زيادة وابصق خلفك دي مين اللي تفرد بيها؟ يحيى إيه؟ يحيى بن سعيد القطان حد حافظ الإسناد؟ بتاع الحديث ده ها عن لا عن منصور بن المعتمر ها عن طارق ابن عبد الله المحاربي طيب حديث اللي هو موجود عند احمد والنسائي وغيرهم حديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت فلا تبصق أمامك ولا عن يمينك ولكن ابصق خلفك أو عن شمالك إذا كان فارغا وإلا فبين قدميك وادلكهما هكذا خلاص قلنا ان يحيى بن سعيد قطان هو اللي ايه اللي قال ابصق ايه ابصق خلفك وكيع وعبد الرزاق وعبيد الله بن عبد الرحمن الاشجعي ومين كمان والحسين بن حفص الاربعه دول رووا الحديث عن الثوري عن منصور عن ربعيه عن طارق فلم يذكروا ايه وابصق خلفك ماشي ورواه أبو داود وغيره من العلماء عن أصحاب منصور كأبي الأحوص وشعبة وجرير بن عبد الحميد وأبي عوانة قيس بن الربيع وعبيدة بن حميد وخلق يصل تقريبا ل 12 راوي كلهم يرويه عن منصور عن ربعي عن طارق فلم يقل واحد منهم انظر ايه انظر خلفك مش كده ولا ابصر خلفك طيب ابصر خلفك ماشي ورواه عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش فلم يذكر ايه وابصر خلفك فاحنا قلنا المره اللي فاتت يلوح من هذا التخريج شذوذ روايه يحيى بن سعيد القطان وان كان يحيى بن سعيد القطان في الذروه وهو اجل اصحاب الثوري فلو واحد قال لك لا انا ارى ان دي زياده ثقه ومقبوله خلاص احنا لن نعنف ولكن الدلائل التي سقناها كافيه في ترجيح شذوذ الروايه دي لكن قد تجد عالما من العلماء يقول لك ايه يقول لك دي زياده ثقه في الوقت الذي رددنا فيه روايه يحيى القطان عن الثوري برغم ان هو ايه عالي القدر في الثوري قبلنا زيادته عن سفيان الثوري في روايه وخالفنا اصحاب سفيان فيه اللي هو حديث ايه حديث خيركم من تعلم القران وعلمه هذا الحديث يرويه وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وجماعه من اصحاب الثوري الكبار يروونه عن سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه حفظتوا الإسناد؟ شكلكم واكلين فول ها؟ بحث الشاذ ده لازم تصوم قبل ما تيجي ها عشان ايه ما تليسش بحث الشاذ يا جماعه بحث مهم جدا ولذيذ انا شايفه كده ما اعرفش شايفين لذيذ ولا انا بعذبكم بالكلام ده سفيان الثوري بيروي هذا الحديث عن علقمة بن مرت احفظ انت هو عن علقمة بن مرت انه اسناد رباعي يعني حاجة بسيطة اربع رواة عن علقمة بن مرثد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن مين؟ عثمان بن عفان يبقى عندي سفيان علقمة أبو عبد الرحمن السلمي عثمان بن عفان خلاص ابن مهدي ووكيع وابو نعيم والجماعة دول كلهم رووا الحديث عن سفيان الثوري بالإسناد ده كده كلهم قالوا حدثنا سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عند النسائي وغيره الحديث ده بعينه يرويه يحيى ابن سعيد القطان خلي بالك عشان تعرف ايه اللي حصل عن الثوري عن علقمة ابن مرثد حصل حاجة لحد دلوقتي ولا هما الاتنين زي بعض راجع نفسك زي بعض طيب عن علقمة ابن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ايه اللي حصل بقى زاد في الإسناد سعد بن عبيدة بين مين ومين بين علقمة وأبي عبد الرحمن السلمي يبقى يحيى بن سعيد القطان بس عمل إيه يحيى بقى؟ أضاف شعبة للثوري قال إيه؟ قال حدثنا سفيان الثوري وشعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان محمد بن بشار اللي هو الملقب بمين بندار والترمذي وابن عدي والدار قطني والبيهقي كلهم نصوا على وهم يحيى بن سعيد القطان في زيادة سعد بن عبيدة في حديث الثور قالوا آه اللي زود سعد بن عبيدة شعبة مش الثور ولذلك البخاري خرج الروايتين خرج رواية الثوري عن علقمة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان وخرج رواية شعبة عن علقمة عن سعد عن أبي عبد الرحمن عن عثمان فقال لك سعد بن عبيدة ده صح موجود في الإسناد بس في رواية مين؟ شعبة إنما الثوري خلت روايته من ذكر سعد بن عبيدة وقد وهم يحيى بن سعيد القطان في زيادة سعد بن عبيدة في حديث الثوري ممكن هو يعني يحيى معصوم لحد كده لو احنا وقفنا لحد كده كنا حنوافق هؤلاء العلماء في دعوى شذوذ رواية يحيى لكن طلعت لنا حكاية جعلتنا ننافح عن يحيى بن سعيد القطان وندافع عنه ونقول أنه لم يهم في المسألة دي وده يدل على ضرورة أن يتبحر طالب الحديث في الكتب مش تيجي تخرج الحديث تكتفي بعشرة خمستاشر كتاب وخلاص وتقف لا لازم تقرأ كل ما يقع تحت يديك مما يخص يحيى بن سعيد القطان أو يخص هذا الحديث لأن وأنت بتلف في الكتب كده تلاقي حكاية تقوم حللك المشكلة زي ما احنا لقينا الإيه الحكاية الآتية التي جعلتنا ننافح عن يحيى بن سعيد القطان برغم ان في حديث طارق بن عبد الله قلنا يحيى واهم والجماعه صح طب المره دي قلنا يحيى صح والجماعه صح مع ان اللي هو اللي مش واخد باله من بحث الشاذ يقول لك طب ايه الفرق ما هي دي قد دي ويقول لك هو ده التناقض بعينه مره يقول لك نقبل روايه يحيى ومره يقول لك نرد روايه يحيى طب على اي اساس قبلها هنا وعلى اي اساس ردها هناك اللي مش عارف بقى تصرف العلماء في المسألة دي ينسب العلماء الكبار إلى التناقض بأنه يجيب له حكم زي أخوه وعند العلماء المسألة غير مستوية دي لها قرائن ودي ملهاش عشان كده وهم هنا وقبل هناك الحكاية اللي هي بقى تخلينا نقبل رواية يحيى القطان رواها البزار أحمد بن عبد الخالق في كتابه الممتع الجميل البحر الزخار اللي هو المسند بتاعه هو طبعا جميل ليه؟ لأن أهل الحديث ما يشبعوش منه اسمه المسند المعلل كل حديث يجيب لك علته أو اختلاف الرواة فيه أو إن فلان تفرد به أو إن فلان تفرد باللفظة دي مش يروي لك الحديث ساذجا من أي تعليق لا كل حديث لازم تلاقي بعديه تعليق من البزار على هذا الحديث قال البزار سمعت عمرو بن علي اللي هو مين الفلاس الإمام الناقد المشهور من مشايخ البخاري والنسائي وغيرهم يعني قال سألت يحيى القطان فقلت ان اصحاب الثوري لا يذكرون في الاسناد سعد بن عبيده وانت تذكره خلاص يبقى ايه روجع فقال له حدثني شعبته عن علقمه عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان ثم حدثني الثوري لا أشك أن روايته كرواية شعبة يبقى إذن يحيى بن سعيد القطان واعي عارف هو بيروي إيه هو لو كان الحكاية دي مش موجودة كنا حكمنا على رواية يحيى بالإيه بالشذوذ لأن هو ده المناسب الجماعة كلهم ولا سيما الأثبات في الثوري زي ابن مهدي و... وابن عامر الفضل بن دكين ووكيع والجماعة دول اتفقوا على رواية معينة وخالفهم يحيى القطان ماشي القاعدة العامة في الشذوذ تقول إيه؟ إن هم صح وهو غلط لولا هذه الحكاية أنه رجع قال لهم لا ده أنا لا أشك في أن الثورية لما حدثني حدثني كرواية شعبة واحنا قلنا ان يحيى القطان في الثوري ايه رأس أصحابه رأس أصحابه فلما ناخد الحكاية دي في عين الاعتبار نقول إن يحيى القطان لم يهم خلاص كده يبقى احنا مرة رددنا على يحيى القطان روايته ومرة قبلناها لأجل هذه القرينة فبحث الشاذ بحث ايه كأنك تمشي على حد الموسى ماشي ناخد مثلا مثالا آخر بس صحصحه عشان المثال ده هسألكم فيه انتوا تعرفوا معمر معمر ابن مين كنيته احسنت ابو عروه البصري ماشي ده في الزهري شكله ايه احد اثبت ثلاثه في الزهري خلاص كده طيب روى عنه هشام الدستوائي حد يعرف هشام بلده ايه حلو ما المصريين عندهم فهلاوه كده لذيذه يعني منين هشام يقول لك من دستوى خلاص اتحلت المشكله ها المصريين هم ها حيوية عايز مهمة بيقولوا كده ولا ايه اه هشام الدستوائي ده بصري وشعبة بصري أول من فتش عن أحوال المحدثين في البصرة شعبة من الحجاج يبقى هشام الدستوائي وشعبة من الحجاج كلاهما يروي عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره فسكتوا فقال ابو هريره ما لكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم الحديث ده رواه الطحاوي المشكل ورواه الطبراني في الاوسط وابو نعيم في الحليه لما سئل عنه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي قالوا أخطأ فيه معمر وإنما الحديث كما رواه مالك وجماعة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة فين الخلاف اللي بينهم شيخ مين شيخ الزهري معمر خلاه مين سعيد المسيب ومالك والجماعة خلوه مين خلوه الأعرج اللي هو إيه عبد الرحمن ابن هرمز خلاص كده أنت إيه رأيك في الخلاف ده هل أنت توافق أبا حاتم وأبا زرعة على هذا الإعلان ها ما لكم عنها معرضين ها انا مش عارف ارمي على كتافكم ايه بقى ها اه الجواب هنا بقول لك الزهري امام واسع الروايه ويحتمل لمثله ان يروي الحديث عن مره عن سعيد ومره عن الاعرج لا نكير طيب في جواب تاني لا احنا بحثنا مش في سعيد بحثنا تحت في معمر ومالك معمر ومالك ابو حاتم ابو زرعه قال لك ده معمر غلطان في المساله دي الصح مالك طب روايه مالك ايه قال لك مالك الزهري الاعرج ابي هريره انما معمر لما روي عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره لك لا غلطان فبحثنا كله في معمر ومالك مش في سعيد والاعرج ها احسنت هو ده الجواب هو ده الجواب انا ليه قلت هشام الدستوائي منين ليه انا قلت المعلومه دي عشان انور لك طريق أبصرك وبعدين قلت شعبة بلده فين برضه عشان أنور لك طريقك يعني كلاهما بصري مش كده يعني هشام وشعبة كلاهما بصري طب ايه النكتة في المسألة ديت قال لك ان معمر بن راشد اساسا كان من البصرة وبعدين راح اليمن رحل الى اليمن فلما رأوه انبهروا ب- به وبحفظه فقالوا له اقعد قال لهم لا فتآمروا عليه وزوجوه فلما زوجوه جلس معرفش بقى يروح عياله ومراته والجماعة دول قاعدين في فكان بقى يطلع من اليمن يروح البصرة عشان يزور والدته فكان يذهب إلى البصرة بغير كتاب فلما حدث أهل البصرة هناك وقعت منه أغاليط حملها عنه أهل البصرة خلاص كده يبقى ما حدث معمر في البصرة ففي أغاليط وقعت له فأهل البصرة حملوا عنه الأغاليط زي ما قالها بالظبط عشان كده أنا قعدت أقول لك ده بصري وده بصري عشان تاخد بالك تمام لحد كده ما عملناش كلام اه مالك ومالك وما ادراك ما مالك مالك خير من ذلك رقم واحد في الزهد ومعاه جماعه كمان وافقوه عن الزهري ومعمر روايته في البصره فيها اغاليط خلاص ما فيش حد يتنفس لحد كده الترجيح واضح جدا بشذوذ روايه معمر تقوم انت تجد في البحث تجد في البحث هل في معطيات ممكن ترفع رؤية معمر مثلا ولا لا فبحثت في المسألة دي فإذا بي أجد ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير في تهذيب الآثار يرويان هذا الحديث عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري عن معمر عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره ايه اللي حصل يبقى معمر وافق من وافق مالكا ورايت الدار قطني في العلل ذكر روايه عبد الصمد بن عبد الوارث البصري عن معمر عن الاعرج عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره يبقى وافق مالكا يبقى البصريين لهم روايتين عن معمر رواية عن معمر عن زهري عن سعيد ورواية عن معمر عن الزهري عن الأعرج كمالك ماشي خد دي كمان عندك روى مسلم وأحمد وغيرهما عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة أنا عايز حد يعلق لي على سند دي ها يعني معمر دلوقتي رواية معمر لوحدها كده مش البصرة البصريون اختلفوا على معمر اختلفوا ولا ما اختلفوش اختلفوا جماعة من البصريين خدوه عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وجماعة تانية من البصريين خدوه عن معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة خلاص ورواية عبد الرزاق وهو يمني ورواية عبد الرزاق عن معمر مستقيمة لأن حال معمر في اليمن كان في الذروة فرواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة يبقى معمر عنده الحديثين ولا لا عنده الحديثين ولا لا عنده عنده الحديثين عنده مرة عن الزهري عن سعيد ومرة عن الزهري عن الأعرج صح ولا لا يبقى معمر وهو ثقة حافظ مميز لم يختلط عليه الإسنادان بل ميز هذا من ذاك وهو حافظ فلا مانع كما قال يعقوب بن شيبة في مسنده الكبير المعلم قال سمعت علي بن المديني يقول قال لي معن بن عيسى اتنكر على الزهري وهو يتمرغ بين اصحاب ابي هريره ان يكون له الحديث على عده اوجه يعني شوف الكلام بقول الزهري اللي عمال يتمرغ في اصحاب ابي هريره لما يروي الحديث مره عن ده ومره عن ده ومره عن ده ومره عن ده تنكر عليه قال له لا فاذا كان الراوي عن الزهري حافظ مثل معمر بن راشد
والبصريون ما اتفقوش عليه ان هو عن سعيد لا بعض البصريين قال لك عن الاعرج فهذا يدل على ان معمرا حفظ الاسنادين جميعا وفرق بينهم ولم يختلط عليه هذا في ذاك لذلك نحن ندفع كلام ابي حاتم وابي زرعه بهذه الاسانيد التي اوردناها
واحد من الإخوة بي... بيسأل عن حال أبي الفضل الجوهري اللي أنا جبت المتابعة بتاعت أبي سعيد مولى بني هاشم آه، الذي تابع أبا عاصم النبيل احنا لسه بنتكلم عن إيه؟ عن حديث إذا ولغ ال- ال- الكلب آه، هو ثقة والراوي عنه ثقة والإسناد الإسناد نسخة طبعا صحيح وبعدين آه، أيضا بيستشكل ويقول أن أبا حاتم لم يرجح إنما قال أخطأ طب ما هو التخطئة معناها إيه؟ ترجيح رواية على رواية هو لما يقول ان ان, أن ابا عاصم اخطا يبقى رجح على روايه ابي نعيم ولا لا؟ اي معناها لا معنى للتخطئه الا هذا يبقى في راجح ومرجوح. كنا وصلنا لايه؟ لان معمر فصل الاسنادين فصل الاسنادين يبقى مره يرويه عن الزهري عن س- عن سعيد المسيب عن ابي هريره ومره يرويه عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره يعني كلاهما موجود في رواية الزهري وإن كان الحديث عن الأعرج أشهر وإن كان الحديث عن الأعرج أشهر لكن كلاهما صحيح حديث الأعرج ده يعني رواه مالك ورواه سفيان بن عيينة ورواه صالح بن كيس- كيسان ورواه يونس بن يزيد الأيلي ورواه سليمان بن كثير بن عفير سعيد بن كثير بن عفير وسليمان بن كثير أيضا رواه وإسماعيل بن أمية كل هؤلاء يروون هذا الحديث عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة فهذا التحقيق الذي ذكرته إحنا بنصحح رواية سعيد معمر عن الزهري عن سالم المسيب عن أبي هريرة ولا نوافق تخطئة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي لمعمر بن راشد في هذه المسألة لقيام الدليل الذي ذكرناه على أن معمر كان يحفظ الإسنادين جميعا مثال آخر لاختلاف التنوع أنا عندي أمثلة كتير معرفش أقول ولا إيه فايقين يعني ها روى مالك في موطئه عن مسلم ابن ابي مريم عن ابي صالح ابو صالح ده اسمه ايه اسمه ذكوان ابو صالح السمان اسمه ايه ذكوان فهو مسلم ابن ابي مريم يروي عن ابي صالح ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه قال تعرض اعمال العباد كل جمعة مرتين في يوم الاثنين والخميس فيقبل يعني من كل عامل عمله إلا الرجلين المتصارمين يقال دعوا هذين حتى إيه يصطلح أو اتركوا هذين حتى يصطلح أو أركوا بمعنى اتركوا برضو هذين حتى يصطلح الحديث ده موقوف ولا مرفوع؟ اللي انا قلته دلوقتي موقوف مش كده ليه لان هو قال ابو هريره خلاص هكذا رواه اصحاب المواطئات من اصحاب مالك ما انت عارف موطأ مالك له روايات كتير ها له روايه ابي مصعب طبعا الروايه المشهوره بيننا احنا في مصر هنا روايه يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى الليثي ده مش هو يحيى بن يحيى شيخ مسلم ها ما حكم مسلم لما بيروي حديث مالك يقول لك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك فيحيى بن يحيى شيخ مسلم مش هو يحيى بن يحيى راوي الموطأ راوي الموطأ ليثي أندلسي وشيخ مسلم نيسابوري يعني ده واحد وده واحد م- م- يعني مش ايه عشان مش حد يفكر ان راوي الموطأ هو شيخ مسلم لا بل راوي الموطأ ما روى عنه احد من الائمه الست بخلاف يحيى ابن يحيى يبقى رواة الموطأ يحيى بن يحيى أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري سويد بن سعيد عبد الرحمن بن القاسم ابن زياد يحيى بن بكير آه، ست آه، روايات كلها مطبوعة طبعا مش كلها كاملة بالإضافة لولاية محمد بن حسن الشيباني بس إيه محمد بن حسن مش هندخله لأنه مش إيه مش في بحثنا ورواه آخرون عن مالك كلهم يرويه عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ماشي كده خالفهم ابن وهب وحده فرواه عن مالك في موطئه ما ابن وهب الموطأ برضه فرواه عن مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال في كل جمعة مرتين الحديث يبقى عمل إيه؟ رفعه يبقى المخالفة بين جماهير رواة الحديث عن مالك وبين ابن وهب فين؟ هم عملوا إيه؟ أوقفوه وابن وهب عمل إيه؟ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب الدار قطني لما ذكر هذا الحديث رجح وقفه يبقى كأنه بيقول إن رواية ابن وهب عن مالك ضعيفة ما هو معنى أنه يرجح الوقف يعني رجح رواية جماهير الرواة عن مالك وقال إن الصواب إنه موقوف على أبي هريرة لكن المرفوع يبقى غلط إحنا عايزين نشوف المسألة دي نحقق المسألة دي ابن وهب رفع والجماهير الرواة عن مالك أوقفه وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه لكننا رأينا مسلما أيضا روى هذا الحديث عن سفيان بن عيينة خلي بالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال اثنين وخميس ها حد يطلع لي بقى فايدة من من العملية دي احنا خلاص عرفناكم رواية مالك هي في الموطأ موقوفة وأصحاب المواطئات اللي خدوها عن مالك أوقفوها إلا ابن وهب رفعوا عن مين رفعوا عن مالك وبعدين مسلم رواه مرة تانية عن سفيان بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه مرة ها طب بس طب نشوف ها ها مين اللي قال في رواية طيب شفت أنا أنا عدت الكلام قلت إيه رفعه مرة يبقى دي معناها إيه ووقفه أخرى خلاص كده يبقى هو ومالك حبايب كده ولا لا مالك رفعه مرة ووقفه أخرى ماشي وسفيان بن عيينة رفعه مرة ووقفه أخرى يبقى المفروض أنا ما علقش البحث لا بمالك ولا بسفيان لأنهم الاثنين استووا في الرفع والوقف ومش ممكن هما الاثنين يغلطوا الغلطتين يعني مش ممكن هما الاثنين يغلطوا مرة فوق ومرة في رفع فكلمة رفعه مرة ديت تدل على أن سفيان بن عيينة تلقاه مرة مرفوعا ومرة موقوفا مثلما تلقاه مالك مرة مرفوعا ومرة يبقى مش هم المسؤولين عن الرفع والوقف مين المسؤول مين المسؤول احنا عندنا في الاسناد كم واحد فوق فوق مالك عندنا ثلاثة عندنا مسلم ابن ابي مريم وعندنا ايه ابو صالح وعندنا ابو هريره فانت هتقول بقى مين المسؤول عن العمليه دي مم. ايه ارفع صوتك شويه لا لا ده موضوع تاني موضوع تاني يعني مسألة إن الحديث ده بيتكلم عن غيب فلا حكم الرفع ده مسألة تانية احنا ما دخلناش فيها احنا سؤالنا مين المسؤول عن الرفع والوقف طالما انه لا مالك ولا سفيان لان مره كل واحد منهم تلقاه على على الوجهين مره مرفوع مره موقوف أنا ولا جواب من أجوبتكم صح لا لا شوف أه، حت ما أصلا أنتوا هتعملوا إذا ما كانش أبو هريرة هيبقى أبو صالح مش كذا أبو صالح هيبقى مسلم هو إحنا عندنا غير الثلاثة دول في الإسناد بص يا جماعة اللي أنا كنت عايزه بقى السؤال اللي أنا سألته ده ما كنتش عايز منكم جواب أنا كنت عايز الجواب الآتي تقول ننظر في تراجم هؤلاء نرجع للأصل نأصل المسألة لأن أنت لما تقول لي مسلم مريم حولك طب ليه؟ اشمعنى هو؟ قد يكون أبو صالح هو المسؤول، قد يكون أبو هريرة. فأنت مش هتعرف تصيب الجواب الصحيح من إنك تلزقه لواحد، لازم تجيب دليل، تقول مسلم ليه؟ تقول أبو صالح ليه؟ هو طبعا مش أبو هريرة. لأن العهدة في الوقف والرفع عادة لا نعصبها بالصحابة. زي ما يكون في غلط في حرف في الحديث غلط في كلمة غلط في جملة ما بيكونش الصحابي هو اللي لخبط المسائل وهو اللي قلبها يكون اللي تحته أو اللي تحت اللي تحته أي رجل من رجال الإسناد إنما الصحابي لا هيتفضل عندنا اتنين أبو صالح ومسلم بن أبي مريم الحديث قطعا عن أبي صالح مرفوع طب ايه اللي خلانا نقول قطعا دي لان مالكا رواه في الموطا ووافقه كثير ايضا رووا الحديث عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره مرفوعا خلاص فعند الحديث عند ابي صالح مرفوع لان سهيل ابنه رواه عنه مرفوعا وهذه الروايه المرفوعه في موطا مالك وفي صحيح مسلم ايضا يتفضل مين يتفضل مسلم ابن ابي مريم لما تطالع ترجمه مسلم ابن ابي مريم ترى الجمله الاتيه قال القعنبي القعنبي اللي هو مين عبد الله بن ايه بن مسلمه القعنبي قال القعنبي كان مسلم ابن ابي مريم من خيار عباد الله وكان لا يكاد يرفع حديثا عرفت المسألة جاية ازاي؟ لا يكاد يرفع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بيخاف زي أيوب السختياني كده أيوب السختياني برضه كان لا يكاد يرفع حديثا يبقى الحديث عنده مرفوع وبعدين يرويه موقوف هيبة أنه ينسبه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام يقع له وهم أو نحو ذلك عشان كده في حديث في أحاديث أيوب السختياني أو هذا الضرب اللي هو إيه يخاف يرفع الحديث العلماء يقول لك ايه صح موقوفا ومرفوعا لان الحديث عنده مرفوع بس لما يخافوا كش ايه يوقفه ولما ينشط كده ويقوم رفعه فهو صحيح عنه فمرة تلقاه جماعة عنه موقوفا ومرة تلقاه جماعة عنه ايه عنه مرفوعا فدول برضو آه يعني جديرون بالجمع تقرأ بقى في كتب التراجم زي التهذيب مثلا وتشوف كل الرواه الثقات الذين كانوا يتهيبون رفع الحديث وتعملهم تذكره كده عندك اذا واحد منهم صدفك في اسناد وكان الراوي عنه ثقه ومره يرفعه مره يوقفه لا تجعل الموقوف عله للمرفوع تمشي الاثنين تقول هذا ده صح وده صح ليه لان هذا كان يتهيب رفع الحديث خلاص كده فيبقى احنا نخرج من هذا بأن الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا ولا معنى لإعلاله بالوقف كما فعل الدرقطن الدرقطن لما صوب الوقف طب صوبه ليه إذا كانت المسألة كذلك وثقات رفعوه إلى يعني رواه جمع عن سفيان بن عيينة مرفوعا ورواه سعدان بن نصر في شعب الإيمان للبيهقي عن سفيان الثوري موقوفا فاحنا قلنا ان ايه مساله مرفوع وموقوف ديت بترجع الى مسلم بن ابي مريم يبقى الحديث صواب في التحقيق يعني انه صحيح مرفوعا وصحيح ايضا ايه صحيح ايضا موقوفا اخر مثال روى البخاري ومسلم من حديث الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على ابواب المساجد فاول قادم كانما قرب بدنه وبعدين بقره وبعدين كبشا وبعدين ايه دجاجه وبعدين بيض ثم تطوى الصحف ويجلس الملائكة يستمعون الذكر. روى هذا الحديث معمر بن راشد. معمر ده أنا هفضل وراه لحد ما تحبوه. لأن معمر جدير بالحب. هو وسفيان ومالك. يعني أنا بحاول أحرص إن الأمثلة اللي أقدمها أقدمها في فلك الثلاثة دول. وبعدين بعد ما نشبع منهم نحول بقى على سفيان الثوري وعلى شعبة وعلى حماد بن زيد كل واحد من هؤلاء الثقات كنت أنا زمان بصنف كتاب اسمه مسامرة الفاذ بمعنى الحديث الشاذ الفاذ اللي هو الوحداني يعني ها الفاذ اللي هو الوحداني مسامرة الفاذ يعني قاعدة سهرة كده وسلية بإيه؟ بالصداع اللي انتوا إيه؟ الصداع اللي انتوا بتسمعوه كل اتنين ده فكنت بقى ايه بجمع احاديث هؤلاء الثقات اللي تقابلني احاديث معمر احاديث سفيان احاديث مالك احاديث حماد بن زيد ابي عاصم النبيل ابو نعيم الفضل بن دكيد حماد بن زيد حماد بن سلمه عبد العزيز بن صهيب كل هؤلاء بجمع احاديثهم من كتب العلل واقعد ايه واقعد اجمع طرقها كده واناقش العلماء فيها فدي النماذج اللي انا بقدمها دي اقدمها من هذا الكتاب آه هذا الحديث يرويه معمر ابن راشد وابن ابي ذئب ويونس ابن يزيد الايلي الثلاثه دول يروون الحديث عن الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره خالفهم سفيان بن عيينه فروى هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث وهذا الوجه رواه مسلم في صحيح وروى الحميدي قال الحميدي سمعت الزهري يقول عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره ما سمعته يقول قط عن سعيد عن ابي هريره يبقى كانما يرد على من يرد على سفيان بن عيينه مش كده كانما يرد على سفيان بن عيينه يقول الحديث ده عن سعيد ما سمعت الزهري يقول عن الاغر العكس سفيان بن عيينه بيقول سمعت الزهري يروي هذا الحديث عن سعيد عن ابي هريره ما سمعته قط يرويه عن الاغر عن ابي هريره يبقى كان سفيان بن عيينه بيغلط مين يغلط معمر وابن ابي ذئب ويونس بن يزيد معلش انا لخبطتكم طيب نقول تاني البخاري ومسلم رووا هذا الحديث عن الزهري عن ابي عبد الله الاغر عن ابي هريره تمام اللي روى الوجه ده اللي فيه الاغر اللي روى الوجه دوت معمر ابن أبي ذئب يونس ابن يزيد تمام وبعدين مسلم روى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وكذلك روى هذا الحديث الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن زهري عن سعيد يعني ثم نقل الحميدي عن سفيان القول الآتي قال ما حدثنا الزهري أبدا عن الأغر عن أبي هريرة إنما حدثنا عن سعيد عن إيه عن أبي هريرة يبقى كأنه بيرد على مين يرد على معمر وابن أبي ذئب ويونس بيقولوا إنهم غلطانين تخريج مسلم لرواية سفيان مرجح لأن الحديث عن سعيد عن أبي هريرة صحيح وبعدين البخاري روى هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن الأغر وأبي سلمة يبقى البخاري زود لنا مين زاد أبا سلمة يبقى كم واحد روى الحديث عن أبي هريرة ثلاثة أبو عبد الله الأغر وسعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وكذلك رواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة والأغر يبقى تصرف الشيخين أو أحدهما دلنا على صحة الروايتين جميعا البخاري ومسلم اتفقوا على عن على رواية الأغر عن أبي هريرة وانفرد البخاري بأبي سلمة عن أبي هريرة وانفرد مسلم بسعيد عن أبي هريرة يبقى عندنا الحديث متفق عليه وتفرد كل واحد من الشيخين بإيه؟ برواية اتفق عن الأغر عن أبي هريرة وانفرد البخاري بأبي سلمة عن أبي هريرة وانفرد مسلم بسعيد عن أبي هريرة والحديث صحيح من الوجهين جميعا فلا جرم أن أدخله مسلم في صحيحه من رواية سعيد اللي هي اللي تكلم نعم اللفظة دي مرة يقولها سفيان ومرة يقولها معمر وهما الاثنين يقولوها على بعض هما الاثنين يقولوها على بعض كثيرا ما يفعلان هذا احنا لسه قايلين كلام معنى بن عيسى من شويه اللي هو قاله لعلي بن المديني حد فاكره ها؟ احسن كلام معنى بن عيسى العلم المديني لما قال لعلي المديني اتنكر على الزهري وقد تمرغ بين اصحاب ابي هريره ان يكون عنده الحديث عن عده أي عن عدة منهم قال لا خلاص فالزهري واسع الرواية وزي ما قلت لكم في المجلس الماضي ممكن يكون الحديث عند الزهري عن أربعة خمسة مرة يجيبهم الأربعة مع بعض مرة يجيب ثلاثة مع بعض مرة يجيب اثنين مع بعض مرة يجيب واحد لوحده فعلى حسب الجلوس أنت قعدت في المجلس الأول خدت الحديث عن الزهري عن الأربعة مرة واحدة والتاني أحضر المجلس الثاني خده عن ثلاثة عن مسا أبي هريرة والثالث خدوا عن اثنين والرابع خدوا عن واحد كل صحيح عشان كده سفيان بن عيين لما يقول ما سمعت الزهري يحدث عن الأغر قط هو صادق لكن لا يعني هذا أنه لم يحدث غيره عن الأغر لا سيما الزهري كما قلنا مع سعة رواياته كان له مجالس متعددة وكان زي الفاكهة كله بيروح يحضر عنده ممكن يصادفه منفردا ممكن يصادفه في جماعة ممكن يصادفه نشيطا يصادفه مثلا ملولا كل الحالات دي كان الزهري يحدد في حال نشاطه وفي حال ملله وفي حال انفراده وفي حال اجتماع وكل حالة من الحالات دي بتؤثر على المحدث إما ينشط وإما يقصر فالثقة ده لما يقابله في حال التقصير والتاني يقابله في حال النشاط ما يجيش بقى المقصر يلوم اللي خده في حال النشاط يقول له أنا ما سمعته إلا عن فلان أيوة أنت ما سمعته لكن معمر ويونس وابن أبي ذئب كلهم سمعاه من الزهري عن الأغر عن أبي هريرة وكل صحيح وكل حجة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
أخي الكريم لم تنتهي المادة بعد